بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده مشاهدي الكرام في كل مكان سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت معنا ومعكم كما تعودنا دائما في كل حلقاتنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس الخبير بالشؤون الإسرائيلية حياكم الله دكتور بارك الله فيك اهلا وسهلا اسمها دكتور محمد في البداية نحن نهنئ الشعب المصري بصفة خاصة آه، ونهنئ الشعب العربي بصفة عامة على انتصارات 6 أكتوبر يعني أسأل الله أن يكرر هذه الانتصارات على كل أرض محتلة
بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سلام الله عليكم وبركاته آه، وكل أكتوبر والأمة العربية والإسلامية بخير إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن يكثر من انتصاراتنا آه، وأن يعيد لنا أمجادنا وإذا كان لي من تعليق على انتصار أكتوبر فأظن أن عاملا حاسما في هذا الانتصار كان هو معرفة آه، القيادات العسكرية في ذلك الوقت باليهود وبإسرائيل وبال يعني عايز أقول بالحاجات اللي احنا بنتكلم عنها ديت تمام لأن اختيار اليوم والساعة التي بدأت فيها الحرب كان اختيارا موفقا وذكيا ومن ناس عارفة ودارسة اليهود عارفين اليوم ده والوقت ده بيبقوا هم يوم كيبور أو يوم الغفران صايمين ما بيعملوش حاجة حالة استرخاء تام فتم اختيار الوقت واليوم بدقة وده اللي بيبين بيبين ان احنا ضرورة دراسة يعني آه، آه، الشعوب الأخرى وبالذات لما يكون في بيننا وبينها عداوة أو في بيننا وبينها مشكلة دراستها دراسة مش فقط دراسة سياسية وعسكرية لا شوف دراسة دينية نعم لأن بقول لك تحديد هذا الموعد وهذا اليوم بالذات ده معرفة إسرائيل معرفة دينية مم.
أنا أعتقد أن رغم إدراك القيادات في ذلك الوقت لأهمية مثل هذه الدراسات إلا أنها لم تعد كما كانت على الإطلاق ليس يعني لا أنا يعني أعرف جيدا آه، آه، اهتمامات آه، آه، آه، الجيش حاليا بالنسبة لإسرائيل توارى هذا الاهتمام بالقضايا التفصيلية التي تتعلق بإسرائيل واليهود أو بالحياة الإسرائيلية التي وأنا ذكرت ذلك كثيرا لو درسناها مفصلة لاستطعنا أن نفهم إسرائيل فهما جيدا كما هي تفعل معنا وتدرس أدبنا وصحافتنا ولغتنا المذاهب الفقهية ال- كل صغيرة وكبيرة عن العالم الإسلامي والعالم العربي وعن مصر بصفة خاصة تقوم إسرائيل بدراستها وعندها ناس متخصصين في دراسة هذه الأشياء وكان نصر أكتوبر بعد سلسلة من الأعمال اللا أخلاقية وسلسلة من الجرائم التي ارتكبت أيضا على أرض مصر الغالية الغالية يعني زي ما حدث في, في, في السويس من دفن جماعي وحدث نفس الأمر في سينا إلى غير ذلك من الأمور لو استقرأنا مشاهدينا الكرام الحروب والمجازر في تاريخ إسرائيل لوجدناها أنها تكفي لإدانة هذا الشعب آه، فهو تاريخ متصل بالدموية متصل بالقوة بالاغتصاب بالهمجية آه، متصل ب- بمنطق لا حوار بمنطق آه، اللا عقل اللا تفاهم وأكبر دليل على ذلك ما قالوا آه، م- آه، مشي ديان أو قالوا بن جوريون لما قال إن الوضع في فلسطين سيسوى بالقوة العسكرية وكان وعد بولفور اللي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية ده كانت مقدمة سريعة ل- للي قلناه في الحلقة الماضية واللي وعدهم بوطن قومي لليهود واليهود كان في هذا الوقت لا يتعدوا آه، من عدد سكان فلسطين 2% لكن خلاص بموجب هذا الوعد وبموجب هذه الأرض التي منحت من قوم لا يملكون الأرض أقاموا المجازر آه، ضربوا بالتاريخ عرض الحائط ضربوا بكل المؤتمرات وكل القرارات والتوصيات أيضا عرض الحائط دكتور محمد تكلمنا في الحلقة الماضية عن دير ياسين نعم أنا يكفيني بس أذكر مشاهد الكريم بكلام بيجن لما قال لولا دير ياسين لما قامت إسرائيل نعم.
قامت آه، يعني معركة أو مجزرة دير ياسين على جثث على بقر بطون الحوامل على بتر الأعضاء آه، حتى كان الإمارة على اللي داخل الجنين آه، داخل بطن أمه تعال النهاردة برضه نعيش مجزرة أخرى عشان الأمة تتذكر ونحن في انتصارات من انتصارات أكتوبر إن من رحم المحن كانت المنح نعم صبرة وشتيلة
ثورة وشتيلة آه، لم تكن بتنفيذ مباشر من أو الثورة وشتيلة دي في لبنان تمام مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في منطقة صبر وشتيلة ودي وقعت في 17 9 2 و80 في س- 17 9 سبتمبر نعم نعم آه، تآمر حزب الكتائب الماروني اللبناني مع القوات الإسرائيلية قامت القوات الإسرائيلية بحماية كاملة لقوات الكتائب دخلت على هذه المخيمات وفعلت ما كان يفعله الإسرائيليون في أي قرية فلسطينية في فلسطين آه، القتل يعني مسألة أنا بقول لو في حرب القتل شيء طبيعي لكن قرية أو مخيمات آمنة ناس ما فيش سلاح ما فيش أي مقاومة ما فيش أي عمليات آه، آه، عملوها ضد ال- ال- ال- الموارنة أو فدخلوا على هذه المخيمات وقتلوا ما قتلوا أهم شيء أن بعد القتل وده يعني أسوأ ما في أخلاقيات الإسرائيليين والموارنة اللي احنا دلوقتي نسينا هذه الصفحة الدموية آه، ل- ل- لهذا الحزب الإجرامي اللبناني آه، فالتمثيل بالقتلى وبكرة بطون النساء وإسرائيل شكلت يعني لجنة الصورة كربون من اللي حصل في نعم دير هو ياسين.
يعني أقول لك لأن من الذي خطط؟ الذي خطط هو الجيش الإسرائيلي أو بمعنى أصح وحدة بقيادة شارون وده كان خروق للاتفاقيات اللي وضعتها الولايات المتحدة في هذه الأوقات لا يوجد على مدى التاريخ الإسرائيلي لا يوجد احترام لأي اتفاقية أو أي اتفاقيات لا دولية ولا تمام.
إقليمية وتكلمنا يمكن عن خروقاتهم لاتفاقيات كامب ديفيد لكن احنا مصرين على ان احنا نقول ايه يعني نتمسك بيها ف آه، آه، في اسرائيل امام يعني ال- افتضاح الامر وانتشار الصور المجزره التي وقعت في سبرة وشتيلة امام العالم كله شكلت لجنه اسمها لجنه كهان لجنه كهان آه، آه، قامت بالتحقيق في المجزره واثبتت تورط كثير من قيادات الجيش الاسرائيلي ومع هذا يعني آه، لم نسمع آه، عن آه، اي ادانه يعني الم- المتهم الاول الذي ثبت تورطه شارون ورفائيل ايتان واحد بقى وزير دفاع وواحد بقى رئيس اركان ولم نسمع عن اي رغم إن التقرير ادانهما وادان غيرهما الا اننا لم نسمع عن توقيع اي عقوبه لغايه سبحان الله ما جت العقوبه الالهيه لشارون لغايه دلوقتي وان شاء الله ستاتي على آه، من بعده آمين ال- ال- ويمكن أتذكر دكتور محمد كلام آه، آه، إليه شارون في هذا الأمر كان أعتقد كان وزير دفاع في هذه الأوقات تقريبا كان وزير دفاع آه نعم كان وزير دفاع قال بعد ما سمع عن مجزرة صبرة وشتيلة قال بورد أعصاب عام سعيد وحتى بيجي لما تكلم باستهانة أيامها وقال جويم قتل جويم يعني آه، غريم جريمة، أغراب، قتل, آه، آه قتل غريم كفر ك- قتلوا كفر او غير يهود قتلوا غير يهود فالأمر عندهم كان بالسذاجة والسهولة دي هو المسألة ليه؟ لأن زي ما بقول لك ده اعتادوا عليه، احنا النهارده لما جبنا الصور المرة اللي فاتت، أنا شخصيا والله ما قدرتش أبص، مم.
ما قدرتش أطلع على التقرير. إنما هم بالنسبة لهم ده جزء من التراث، نعم جزء من التراث اليهودي. إذا كان بيتعبدوا بقراءة هذه المجازر التي ارتكبها يشوع وذكر القضاة. بيتعبدوا بيها.
تمام ويجي واحد يعترض يقول لك ده كلام منزل ده وحي إلهي إزاي نحن نعيش في الوحي الإلهي والله هذه المجازر في الوحي في الوحي الإلهي دي مسألة بقى يعني ينبغي إعادة النظر فيها مم.
فإذا لما يكون تراثي كله دموي فإذا لما أشوف مجزرة النهاردة تحصل في الفلسطينيين فلا تهتز لها لا مشاعر بيجن ولا غير بيجن ولا تهتز لها مشاعر الغرب أنا دايما و- بركز معاك يا زمان على نقطة مهمة جدا جدا سيبك من حكاية حقوق الإنسان والإرهاب و و إلى آخره. الإرهاب لما يكون ضد المسلمين لا يسمى إرهاب لما حصل في بورما
مم.
ما حدش يعلن عليه إرهاب أبدا أبدا لكن لو قتل واحد غربي مسيحي يبقى إرهاب لكن لو قتل عشرات المسلمين في أي لما قتلوا عشرات المسلمين في جنوب السودان ما حدش عليها إرهاب مم.
لكن لما ال- ال- ال- شمال السودان يقتل حد من الجنوب ده إرهاب فلازم ن- يعني نشوف احنا بنردد المصطلحات بدون فهم وبدون وعي يعني مصطلح أنشئ في بيئة غير بيئتنا احنا بناخده بنفس المفهوم ونطبقه إرهاب ده مصطلح ده جالنا من بره أطلقوه على إيه على كذا خدنا احنا نفس المصطلح وأطلقناه على نفس الحالات نعم.
وما فيش حد فينا ودينا حتى مين من كتاب المسلمين مين علماء المسلمين أطلق لفظ إرهاب على ما يحدث في بورما على ما يحدث في كشمير مفيش حد كأن الإرهاب أصبح مقصورا الآن على ما ما يفعله المسلمون دفاعا عن أنفسهم ضد غيرهم حتى لو دكتور محمد لو تذكر ان كان في هذه الاوقات تقريبا في المذبحه اسفرت عن قتل قرابه 1500 آه، آه، قتيل في هذه ال- ال- المجزره وكانت اسرائيل تكلمت هم اعلنوا ان احنا اردنا كسر الروح المعنويه عند الفلسطينيين نعم.
وايضا مع حلفائهم اللبنانيين وفي نفس الوقت ايقظوا نيران الفتنه بين الطوائف اللبنانيه وده نعم هو لعبتهم.
وغير كده انت النهارده ما زال وجود الفلسطينيين في لبنان اه تفتكر انت اللي قتل ليه آه، اب او اخ او ام او اخت في آه، هاي وقتل يعني آه، آه، بشير الجميل اللي كان آه، قائد الكتائب في في ذلك الوقت يعني انا استحي ان اذكر ما فعله بالنساء في تلك المجزره مم.
وكتب هذا أنا ترجمت تقرير لجنة كهنة من العبرية العربية ونشر لي في كتاب تقريبا سنة 84 نعم قدم له الأستاذنا الدكتور حسن زازر رحمة الله عليه عليه رحمه الله وياسر عرفات آه، يا- رحمة الله على الجميع آه، آه، طلع على الكتاب ويعني آه، كتب عليه آه، آه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواه وأبى الله أن يتم نوره وكتب وقع بأبو آه، أبو عمار على كده ترجمت الكتاب وعملت دراسة عن الكتائب حزب الكتائب اللبناني وعملت دراسة عن الجيش الإسرائيلي ونشرت في خارج مصر في يعني كتاب آه، كبير الحجم إلى حد ما طيب لو انتقلنا أيضا هي من باب التذكرة بس مشاهدين ببعض المجازر وبعض المآسي التي ارتكبها هؤلاء ضد الشعب العربي آه، مجزرة كفر سالم آه، كفر قاسم نعم نعم
كفر قاسم يعني احنا في شهر يبدو ان احنا في شهر المذابح نعم تسعة وعشرة دول آه، من يعني اكثر الشهور التي شهدت مذابح طب دي لها علة يا دكتور والله مش ع- لا آه، انا مش لاقي لها علة يعني أنا حضرتك ما يمكن- تشوف مثلا مجزرة كفر آه، كفر قاسم و- وقوبيا وغيرها من المجازر كانت تقريبا في شهر 10 اكتوبر في شهر اكتوبر لا يعني انا مش لاقي لها يعني حقيقي مبرر لكن انا يمكن وجدت آه، ارتباط قبل ذلك بما يحدث في المسجد الاقصى وشهر اغسطس آه، ان نعم.
تدمير تدمير الهيكل آه، اليهودي في آه، للمره الثانيه سنه 70 ميلاديه تم في شهر اغسطس فيبدو انهم يعني آه، يريدون ان ي- يعني آه، يهدموا المسجد الاقصى في هذا الشهر فتزداد حده الحفريات والاحداث في المسجد الاقصى دائما في شهر اغسطس ده حتى العدوان الثلاثي على مصر كان في نفس التوقيت كان في شهر 10 56 آه، وك- آه، واللي تأمرت فيه بريطانيا نعم.
وفرنسا ما هي وإسرائيل.
كفر قاسم ترتبط بالعدوان الثلاثي على مصر طب طب قول لنا بقى ازاي آه، كفر قاسم دي طبعا آه، آه، قرية برضو ليس لها أي أهمية استراتيجية في 29 أكتوبر وأنا برضو عايز أنبه لحاجة يعني احنا مر علينا ما بالذابح اتكلمنا عنها أو أحداث يعني تتعلق بالفلسطينيين والقضية الفلسطينية في كل شهور السنة هل شفت قناة اهتمت في ذكرى هذه المز... حتى القنوات الفلسطينية نفسها الفضائية مم.
لم تذكر هذه الأحداث كأنها خلاص أصبحت في طي نسيان لا تذكر النهاردة أنا عندي مذبحتين في شهر عشرة ضد الفلسطينيين هل في مقال كتب في جريدة عربية إسلامية مصرية أي ح- عن هذه المذابح أبدا هل في برنامج تلفزيوني جاب لنا احنا ما عندناش وثائق آه، وأفلام مصورة آه، يعني إنما في بعض ال ال ال ال الجهات عندها ما فيش قناة فضائية تيجي بذكرى هذه المذبحة وتعمل لنا فيلم تسجيلي يعني عن هذه الأشياء ربما وأنا أذكر هذا يمكن ربما جري- ال- ال- الجزيرة فقط هي اللي بتقوم بهذا العمل إنما القنوات الأخرى الإسلامية وغير الإسلامية الصحافة العربية والإسلامية والليبرالية وأي صحافة لا تهتم بهذه الأشياء طب إسرائيل لغاية النهاردة أي حدث مش حديث أي واقعة وقعت في تاريخها القديم تذكرها الآن وتقيم لها الاحتفالات وت- وتذكر العالم بها مم.
جميع ال- ال- الأحداث في العصر الحديث تذكرها إسرائيل وتقيم لها احتفالات والشموع وصلوات وتكتب في الصحف عدة أيام في ذكرى حادثة معينة أين نحن من استغلال التاريخ لإيقاظ الوعي القومي والإسلامي بتاريخ الأمة وتاريخ فلسطين وتاريخ القدس لذلك أصبحت أنت النهاردة بتمر عليك الأحداث ما بتقدرش تربطها بالتاريخ لا لأنك ما فيش خلاص أصبحنا في وكنا بنقول عيب نظام أصبح مش عيب نظام أنا شايف إنه عيب إنسان عيب إنسان عيب إنسان مم.
ما تقوليش عيب نظام نظام وقع بقاله سنتين والحال زي ما هو بل أسوأ بس فعيب يمكن تكون إنسان الأحداث الداخلية والسياسية موجودة في البلاد العربية هي اللي وغير شغلة مصر الناس يا شوية.
أسر- وغير مصر هل يعني احنا بنلوم مصر ان هي ال- ال- ال- الام مم.
هي اللي قدرها طول عمرها ان اللي هي متحمله العبء الاكبر في هذه القضيه فانا بلوم مصر انما مش هاجي الوم دويله زي سين او صاد ف- لكن مع هذا بقول لك لا مصر ولا غير مصر بيتذكر هذه المآسي تمام.
نعود الى كفر قاسم في 29 10 كان زي ما حضرتك قلت الحرب ال- حرب 56 فأصدرت القوات الإسرائيلية آه، قرار بحظر التجول في بعض القرى هم عارفين ان العمال في قر- آه، قرية ك- آه، كفر قاسم العمال بيرجعوا الساعة خم... الساعة 5 أعتقد هي كانت على ال- ال- الشريط الأخضر الموجود بين إسرائيل والأردن نعم هي ال... ال... ال... ال... ال... العمال بيرجعوا الساعة 5 آه فقالت ان حظر التجول ينتهي الساعة 5 الا ربع شوف التخطيط خمسة إلا ربع 5 الا ربع آه.
وأصدرت قيادة الجيش أوامر مشددة بعدم اعتقال أي شخص وإطلاق النار فورا ده إيه ده
شوف يعني بقى خمسة إلا ربع خمسة وهم إلا ربع.
قبل ما يعودوا من, من, من العمل الرسمي حاول ويقتل مختار إنسان حاول مختار القرية اللي هو العمدة يعني عمدة كفر قاسم أن يبلغ القوات الإسرا- ال- الإسرائيلية أن العمال بيرجعوا الساعة 5 وما خدوش خبر بأن في حظر تجول مم.
يعني ما- مش اعلموا لا لم يعلموا ده كانوا في الشغل بيشتغلوا واعلنوا حظر التجول ف... وهم بقى بره طب بيرجعوا امتى؟ بيرجعوا العربيات بتجيبهم الساعه 5 5 الا ربع حظر التجول بقى وقفوا العربيات ينزلوا منها العمال ي- وشهم للحيط ويضرب في العمال
مم.
يا ريت اكتفوا كده انا بقول لك شوف انا عايز المشاهد الكريم يقارن بين ما حدث في العصر الحديث في 56 وما حدث في سفر يشوع والقضاة وسفر الملوك وغيره من الاسفار سيناريو متكرر يعملوا ايه مش بس كده آه كان يمروا ودي وردت ليها شواهد في التاريخ القديم وتكلمت عنها على مدى ست حلقات يبص في القتلى اذا وجد واحد فيه لسه فيه النفس يكمل عليه يعني بعد ما وقفوهم وضربوا النيران لا يمر يفتش فيهم اذا لقى واحد لسه ما مشي يكمل عليه يا ريت كده كمان رجال الشرطه الاسرائيليه كانوا يتعمدوا أن يدهسوا بالأقدام رؤوس القتلى
تمثيل بالجثث تمثيل بالجثث ده, ده حصل حصل في وشفنا أسفار حصل نعم.
مع أهل عاي ماذا نعم.
فعلوا بهم نعم.
ومع ملوك الأموريين والحسيين قطعوهم وحطوه قطعوهم في حتت صلبوهم.
وصلبوهم وقطعوهم يبقى القتل إعادة قتل من ما زال فيه آه، رمق دهس الرؤوس آه، بالأحذية كان في طبعا آه، نساء عاملات كانوا يطعنون النساء بالحراب في فروجهن الأكثر من ذلك واللي موجود في أسفار التوراة هو قلعوهم الساعات وفتشوا في جيوبهم وخدوا اللي- الفلوس اللي معاهم تخيل انت انت لو شفت واحد قتيل لا برضه بيبقى فيه يعني الانسان بتصيبه ده لو واحد في حادثه مم.
اعتقد اذا كنت بقى انا مجرم يعني آه، آه، آه، محترف اروح جاي ايه في الحث ده وانا اعتقد هم من هؤلاء الصنف.
اخد الساعة بتاعته لا دول شوف عملوا ايه في فيه وعملوا ايه في النساء ويمر على القتلى ياخد الساعة بتاعته ويفتش في في جيوبه وياخد ايه ما معه آه، من اموال رغم ان عدد القتلى ما كانش كتير قوي كان يعني في واحد 45 49 تقريبا 49 تقريبا كده آه، نعم.
بس فيهم رجال و- ونساء وعشر شبان وكان فيهم ايضا آه، يعني آه، ناس في- صبيان يعني 13 سنه و12 سنه طيب آه، برضه شاع الخبر نتيجه كده شكلوا لجنه شكلوا لجنه وحددوا اربعه خمسه متهمين حكموا على واحد ب 17 سنه وعلى اثنين ب 15 سنه وعلى اثنين خمس سنين وواحد براء ده مين ده الس- اللجنة الإسرائيلية لجنة من آه، لجنة آه.
قضائية تشكلت لمحاكمة اللي عملوا هذا الإيه هذه المذبحة وحكموا عليهم الأحكام صدرت وكده هي برأت نفسها أمام العالم بعد آه، آه، شهور قليلة تم تخفيف الحكم طيب ده- طب اتفضل اتفضل بعد تخفيف الحكم تم الإفراج عن الجميع يعني لم يقضوا في الس- في ال- في الحبس أو في تنفيذ العقوبة سوى آه، آه، أسابيع محدودة يبقى- يبقى ومعدودة هذا الكلام هو اللي انا يتفق مع ما قرات لان انا قرات ان آه، قائد حرس الحدود في هذا الوقت تحديدا حكم له بالبراءه وب- بحجه ان هو اساء فهم الامر ولما حتى جوزي وفي هذه الواقعه تحديدا جوزي بالغرامه الغرامه على ايه ان هو يعني في موضوع حضرتك زي ما قلت الان في موضوع ال- الوقت نفسه اللي هو كان محدد نعم.
لحد الساعه 5 يعني ان هو تعز- تعنت وقالوا 5 الا ربع آه، وكانت الغرامة تعادل واحد قرش نعم هي كمان انت شوف ال- ال- يعني آه، اولا يتم الاعفاء عنهم بالقرار برئيس الدوله ويخرجوا كلهم ومين كان متورط او ال- ال- توجيه الاوامر الاساسيه من مين؟ عندي ديفيد بن جورين اللي كان رئيس وزراء اسرائيل في ذلك الوقت وموشي ديان وشمعون بيرس اللي هو ماسك النهارده رئيس دوله اسرائيل آه، ويعني ويسميه او يطلق عليه راعي السلام وياخد جوائز برضه لنوبل وغير نوبل و- وهو تاريخه دموي حافل كما نعرف طيب واتناست كفر قاسم زي ما اتناست دير ياسين وزي ما اتناست حاجات كتيره سام حاجة ما تنساش فلسطين والله ما شوف يا استاذ احمد يعني لا يمكن ان تتذكر فلسطين الا اذا تذكرت جرائم اليهود معها
مم، تاريخ الدموي يعني أقل ما تقوليش بقى ايه قضيه دينيه بالدرجه الاولى دينيه عند المتدين خلاص مم.
هل كل الفلسطينيين وكل العرب وكل المسلمين متدينين لا يبقى لابد ان استخدم عوامل التذكير وهي العامل الديني عند من له وزع ديني ويرى في فلسطين قضيه اسلاميه والعمل التاريخ والإنسان والعامل التاريخي والإنساني يعني أنا بستغرب كيف ينسى الشعب كيف ينسى السيد أبو مازن ما حدث لأجداده وآبائه في كفر آه، آه، آه، قاسم أو في دير ياسين أو أو إلى آخره مش دول آبائه وأجداده الحوادث تنسي بعضها بعضا آه، لو انتقلنا لمجزرة أخرى مجزرة آه، قبية آه، قبية برضه في نفس الموسم في نفس شهر عشرة مم.
آه، من 14 ل 15 يعني تقريبا بعد أسبوع اه نعم يعني 14 أكتوبر.
اتمنى ان ده تهتم بعض البرامج التلفزيونيه وتجيب لنا تسجيلات يعني لل- للمجال كل هذه التسجيلات مسجله ولها شرائط وموجوده في بعض ال ال آه، القنوات نعم.
ويمكن زي ما بنشتري يا اخي اغاني المطربه المغربيه والمطربه الجزائريه والمطربه ال- طب الخليجيه ومناسبة الجزائر معانا اتصال من الجزائر معايا أسماء السلام عليكم أسماء السلام عليكم.
ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية طيبة مباركة من الجزائر الأرض مصر الحبيبة كل عام وأنتم بخير حياك الله بخير، بس لو بارك الله سمحت فيك.
يا أسماء ارفع الصوت.
آه، آه، ممكن الصوت يبقى أعلى شوية صوتك آه، جزا- جزاكم الله كل خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ايوه بارك ورحمة الله فيك يا اختي والله ستعود القدس إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله الله يبارك وقرأت مقولة يعني تسمح لي أن أقرأها شيخنا الفاضل وأريد تفضل.
من الدكتور أن يشرح لي هذه المقولة اتفضلي يقولون أن ال... يقولون افعلوا وستفعلوا وسنفعل ويقولون أن القدس عاصمة آه، ويقولون أن فلسطين عاصمة القدس الشرقية وهذه المقولة خاطئة يعني يتضحكون عاصمة القدس علينا الشرقية نعم وهم يقولون أن القدس مدينة دينية تحاكي الفاتيكان تحت حماية عسكرية إسرائيلية وميزانية مستقلة تشرف عليها الأمم المتحدة يشارك في هذه الميزانية الدول العربية وإسرائيل والفاتيكان يعني الخلاصة في هذه أنهم يريدون عاصمة لفلسطين غير القدس مهم.
فارو نريد من فضيلة الشيخ أن يوضح هذه المسألة وجزاكم الله كل خير السلام عليكم عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يمكن كلام أسماء يأتي في آه، يعني آه، زي ما حضرتك تعلم الآن اللي هو موضوع المتعلق باستمرارية الاعتداء على المسجد نعم.
الأقصى وصراحة أنا في خبر يعني نعم آه، موضوع دكتور مصطفى بكري مع احترامنا له أنه بيدعو والآخر للملونية آه، لتكرار الاعتداء على المسجد الأقصى يعني
لا أفهم آه، كان عاوز يعمل مولونية لأن في اعتداء حصل زي ما حضرتك آه.
تد- يعني تعلم اعتداء مستمر على المسجد الأقصى فهو بيدعو إلى مولونية تقريبا في الجمعة القادمة وما والتانية.
هذه المزايلة السياسية أنا بس أريد أسأل الأستاذ مصطفى بكري ماذا قدم للقدس وماذا قدم للأقصى وماذا قدم لفلسطين وهل المليونية ستحرر القدس أو فلسطين هل وظف قلمه في الصحف التي يكتب فيها صباحا ومساء من أجل قضية فلسطين هل وظف برامج التلفزيون اللي بيظهر فيها كل أسبوع أو كل يوم أو أو أو للحديث عن هذه القضية فاحنا مش عايزين مزايدة سياسية ومليونية واتنسى لا كان الرجل رئيس تحرير جريدة لماذا لم يخصص بابا أسبوع أسبوعيا أو يعني عمود أسبوعي يعرف فيه الناس بالقدس وفلسطين وهو إلى آخره إنما نيجي كده الحاجات اللي فيها الشو والمنظر وال- والح- ونعمل مليونية وبعد كده فليسقط الأقصى ولتسقط فلسطين وال- يعني معلش أنا مش عايز لا أحب المتاجرة بالأحزان
المتاجرة بالأحزاب بالأحزان مم.
نعم والمتاجرة بالآلام نحن نعتصر حزنا وألما لما يحدث في القدس فتجي أنت بقى تزايد وتستغل هذه النقطة وتعمل لي مليون مش أنت كمصطفى بكري لا أنا أ- أي شخص يجي يستغل هذه الأحزان والآلام ونطلع مليونية نطلع آه، آه، نعمل كذا لا أنا أريد تصرفات عملية لا يملك إلا الكلمة يوظف الكلمة لماذا لم يوظفها من قبل ولماذا لا يوظفها من الآن بدل مليونية ونحصل الشبكات ونقول آه، آه، طرف ثالث وطرف طرف رابع لا أنا أريد أن يتفضل مشكورا ويخصص بعض برامجه وبعض كتاباته أو بعض زوايا في ما في آه، الصحف التي آه، آه، يعني يتولى إدارتها للتعريف بالقضية والدفاع عن القضية طيب.
هذا أحسن ألف مرة في رأيي من مليونية تنتهي بانتهاء اليوم الذي تجرى فيه آه، تعليق حضرتك على كلام آه، الأغ- الأستاذة أسماء يعني هي قدس شرقية نحن لما حتى بتسمعها تقولوا آه، الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ليه؟ لأن العاصمة ما كانش فيه إلا قدس واحدة اللي هي القدس الشرقية مم.
فالقدس الغربية دي المستوطنات الإسرائيلية وعملتها إسرائيل فيما بعد فإحنا نبص للقضية من منظورين إذا اعتبرنا أن كل أرض فلسطين أرض عربية فما عنديش حاجة اسمها قدس شرقية قدس غربية لأن القدس الغربية أقيمت على أرض عربية لكن إذا اعتبرنا المقدسات فالمقدسات تقع في القدس الشرقية نعم حكاية التدويل هذه طرحت يعني من جهات آه، كثيرة وطرحت في الأمم المتحدة أن الأماكن المقدسة تصبح تحت حماية دولية بحيث حيث يسمح لجميع أصحاب الديانات بزيارة هذه المناطق تحت حماية دولية آه، آه، ده اقتراح آه، وأظن أن يعني يا أخت أسماء أن إسرائيل نفسها لن تقبل بهذا الوضع أن تكون هذه المناطق المقدسة تحت حماية دولية لأنها تريد أن تسيطر عليها وأن تهدم ما تهدم من أماكن إسلامية أو مسيحية حتى يتسنى لها محو أي أثر لهاتين الديانتين في تلك آه، المناطق طيب آه، معايا الأستاذ معوض السلام عليكم أستاذ معوض عليكم يا استاذ احمد يا مرحبا يا فندم آه، تحياتي لحضرتك وللعالم الجليل الله يبارك يبارك فيك فيك يا فندم.
يا أستاذ معوض.
آه، كل سنه وانتم طيبين أنت طيب والله بالنسبه ل- ل- لمنظمه المؤتمر الاسلامي مهم.
يعني المفروض ان يكون همها الاول تحرير فلسطين وتحرير القدس انما ما فيش اي اي يعني اي نشاط حتى يعني المفروض يكون في نشرات باللغه الانجليزيه والفرنسيه توزع على العالم مثلا على الاقل من منظمه المؤتمر الاسلامي ل- لتوضيح القضيه الفلسطينيه يعني القضيه الفلسطينيه فات عليها اكثر من 60 سنه وخلاص المؤت... يعني منظمه المؤتمر الاسلامي بس اجتماعات و- وحضور جلسات وجامعه الدول العربيه المفروض يكون همها الاول والاخير و- والأو... وال- والاهم اللي هو إنق- يعني انقاذ فلسطين وانقاذ القدس و- وقيمه الاعداد الكبيره من المسلمين اللي هم بيخشوا الاسلام في الغرب او في امريكا بيقولوا ان فيه ملايين 15 مليون مسلم في اوروبا و6 مليون مسلم في امريكا ما لهمش اي نشاط وهم اكيد بيعرفوا يتكلموا اللغات اللي هي في اوروبا وال- واللغه الانجليزيه تمام ما لهمش اي نشاط خالص ل- لخدمه القضيه الفلسطينيه يعني ال- اليهود كانوا بيقولوا في السبي البابلي لو نسيتك يا اورشليم فلتنسني يميني نعم احنا ما بنعرفش نقول كلمه زيها هم حافظوا عليها ألفين سنه لو نسيتك يا اورشليم فلتنسني يميني صلاح الدين الايوبي حرم على نفسه الابتسام والضحك حتى تحرر القدس مليار و200 مليون مسلم ولا كأن فيه مثلا قضية فلسطينية وما فيش ولا تعنيهم تحرير القدس ولا يعنيهم ان اليهود بيعملوا مؤامرات لهدم المسجد الاقصى وكأن وكأن هذا لا يعني المسلمين وننتظر دائما ان الحل ياتي من امريكا و- وندعو في المس- في المساجد وندعو و- و- ونبكي امام حائط المبكى الامريكي دائما في انتظار ان ياتي ال- الحل من ال- البيت الابيض وهو بالنسبه يعني بالنسبه للمسلمين هو يعني يعني ال- الهولوكوست يعني ال- لا ياتي من البيت الابيض الا الهولوكوست للمسلمين صحيح وهم في انتظار ما زالوا في انتظار من سنه 48 تمام الحل على على ايدي آه، يعني آه، الم- يعني آه، ال- البيت الابيض الامريكي يعني حضرتك سمعوا ولا بتقول يوجد اي باختصار- نشاط نهائي نعم ك- كان لا يوجد مؤتمر مسلم آه، اسلامي ولا جامعه الدول العربيه ولا 6 مليون مسلم في امريكا ولا ملايين المسلمين اللي في اوروبا ما لهمش اي نشاط وكان قضيه فلسطين وقضيه القدس لا تعنيهم بالمره مهم.
يعني حضرتك بتقول باختصار أستاذ معوض إن وشكرا ال- جزيلا القصة و- بتبتدئ عفوا لك نعم آه، القصة بتبتدئ الأول بتعريف هذه الشعوب أو تعريف المسلمين بصفة عامة آه، حقيقة الأمر حتى دي احنا بناء على كلام حضرتك لسه ما أخذناش فيها طريق الجد فأعتقد من كلام حضرتك أيضا قرار الحرب قرار بعيد هو انا بس عايز اعلق على الاستاذ معوض ال 6 مليون اللي اتكلم عنهم او المسلمين انا عاصرت آه، يعني كثير من المسلمين الذين آه، تم اشهار اسلامهم في اوروبا آه، بعد ان يسلم نفرح ونسقف لما يعلن اسلامه مم.
وبعدين بنتركه انا اعرف اكثر من واحد يعني آه، اسلموا وبعد سنوات التحد بيهم ما بنصليش ليه يقول لي ما بعرفش اصلي ليه يقول لي ما حدش علمني يعني احنا هللنا وطبلنا وزمرنا لما اعلن اسلامه لكن ابسط شيء الصلاه ما علمناهوش الصلاه تمام طيب يا استاذ معوض تتوقع ان احنا ما علمناهوش الصلاه هنيجي نقول له تاريخ القدس فاحنا للاسف الشديد احنا نسعى او نفرح ون- ل- ل- ل- لمن لمن يدخل الاسلام ونسيبه بعد كده لا ناخذ بيده ولا نعرفه لا دينه ولا قضايا امته وده الحال اللي عليه معظم المسلمين ان لم يكن جميعهم الغربيين أما المسلمون الذين يقيمون في الغرب فمعظمهم أيضا يا أخ معوض وأنا شفت يعني أو عشت آه، سنوات مع مسلمين من جميع الدول العربية بالذات كل منهم إما مؤيد لرئيسه وملكه وأميره أو معارض وهذا يناقض هذا ويعارض هذا لكن يعني ال- كان كل همهم هذا يؤيد رئيسه ودعاية له وهذا يسب ويشتم أما القضايا الأساسية للأمة الإسلامية فلم أجدها مطروحة على الساحة على الإطلاق
ارجع تاني لتاريخ 14 اكتوبر عام 1953 اللي هي مجزرة قبية قبية أيضا يعني نصف كتيبة إسرائيلية هجمة قرية ولو تلاحظ دايما يعني بيجوا على ايه على المس... الكرة نعم كرة مستضعفة آمنة ودي نفس السياسة اللي شفناها في آه، آه، يشوع لما جه على الصيدونيين في وكان ليس لهم أمر مع الشيء ليس لهم علاقة مع الشيء ناس آمنين مطمئنين في قرية ونسفوا 41 منزل 41 منزل تم نسفهم بمن فيهم من أطفال من رجال من نساء بأمر من ديفيد بن جوريون بأمر من ديفيد بن جوريون كان رئيس وزراء آه، إسرائيل في ذلك الوقت- الوقت مين اللي نفذ العملية شارون شارون ده يعني ال- المفروض لازم ال- ال- ال- ال- آه، الناس اللي عندها وثائق تفتح سجلات شارون ويحاكم حتى ولو كان في غيبوبة لابد أن يحاكم ال- هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم الإرهاب لا يسقط بالتقادم النهارده بيحاسبوا يع- يعني ده اهو بيقول لك ده بيحاسبوا عايزين يقول لك نحاسب محمد عليه الصلاه والسلام على اللي عمله في اليهود واللي عمله كده طيب ما ب... احنا نحاسب اللي في العصر الحديث اولى ان احنا نحاسبهم وانتوا يعني عن- اللي بتقولوه عن سيدنا محمد كذب وافتراء لا بس احنا عندنا وثائق وعندنا ادله اذا قضي صوره مصغره لما حدث في التاريخ القديم من عدم مراعاة لأطفال أو نساء أو شيوخ وإنما نصف 41 منزل بمن فيهم من الأطفال والنساء والشيوخ وتم هذه أو تمت هذه المجزرة أو هذه المذبحة بأوامر شاول بقى ظابط الصغير ده ولا يعني تصرف من دماغه زي ما احنا بنقول لا ديفيد بن جوريون والذي طبقها آه، آه، إرئيل شارون رحمة الله بس على كان بلده.
موقف أمريكا في هذه المجزرة يعني تحديدا يعني في شيء ذرة للرماد في العيون يعني أمريكا علقت طبعا أدانت مع الأمم المتحدة هذه المجزرة وعلقت المساعدات مؤقتة لإسرائيل وبعدين
ولا بعدين وبعدين رجعت تاني طلبة اعتقال شارون لم يحدث
مم.
محكمة الجنائية الدولية لم يحدث ولن يحدث أنا عايز أشوف النهاردة أنا بقول لك النهاردة ذكرت شمعون بيرز كم مرة ذكرت اسم شمعون بيرز النهاردة في معظم الجرائم التي ارتكبت وده رئيس دولة نعم ليه الجنائية الدولية ما تتحركش وتعمل أمر قض- يعني بالقبض عليه لأن أصلا الفلسطينيين مش في بالهم إن هم يحركوا حاجة زي كده
بس كده ممكن الفلسطينيين زمان حضرتك انا آه، يعني ده- ده, ده اهلهم اللي اتقتلوا اهلهم اللي اتقتلوا يعني هم يطالبوا بحقهم
وهل يعني تجد من يسمع لهم يا استاذ احمد في وثائق وفي سجلات وفي شهادات اسرائيليه انا لما اتكلمت الحلقه اللي فاتت قلت جميع معلوماتي اللي بقولها عن هذه المذابح مستقاه من مصادر اسرائيليه طب اذا كانت المصادر الاسرائيليه بتقول لي ان شارون اللي كان مسؤول او بيرز اللي كان مسؤول ما اخدش انا هذه الوثائق ليه وهذه الشهادات المكتوبه في الصحف العبريه والمسجله وارفع بيها قضيه قدام الجنائيه الدوليه ولا الجنائيه اللي مش عارف ايه ولا اي حاجه واطلب محاسبه هؤلاء يعني دكتور حضرتك يعني تعلم وذكرت حضرتك في الحلقات الماضية بأن الديات مش هتجيب لنا حقوق يعني أنا أعتقد هؤلاء زي الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية شعارها قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر مش هيجيب لنا حقنا اه واخد بالك بس على الاقل ربما اني اجد في العالم كله 100 200 300 يقتنعوا بان اسرائيل ارهابيه وان هؤلاء مجرمين لما على كل استغل كل مجزره حصلت في تاريخها واذكر العالم بيها اكيد في ناس بتغير وجهه نظرها يا زلمه برضه ال- ال- الغرب الغرب يؤيد اسرائيل لانه لا يعلم شيئا عن اجرام اسرائيل
مم.
ولا يعلم شيئا ح- عن حقك في فلسطين يعني ما تفتكرش ان المسألة التأييد ده كده يعني مطلق ب... لا ما عندهمش اي آه، يعني شيء يعرفهم بحقيقة الاوضاع ولما بيقتلوا وكالات الانباء كلها اللي بيسيطر عليها اليهود واللي اصحابها يهود والصحف العالمية اليهودية كلها تداري على الاخبار لكن لو اتقتل واحد اسرائيلي او اتنسف في اتوبيس فيه م- جرحوا ثلاثة اربعة الارهاب الفلسطيني وشفنا وعانينا من هذا كله فاحنا زي ما بقول لك يا زمان ان احنا الفرق ب- بين آه، آه، اليهود وبين العرب والمسلمين هم بيعرفوا ازاي يحسنوا يوظفوا الأح- يستغلوا هذه الأمور.
يوظفوا الاحداث نعم.
لخدمه قضيتهم اقل حاجه الصغير شوف لو جرح شوف الصواريخ ال- ال- اللي بتطلق ديت في ال- ما بتصيبش حد لكن مجرد الرعب اللي حصل يا يضخم في العالم وازاي ارهاب الابرياء وازاي نزلوا في الملاجئ الله طب واللي بيتقتلوا في غزه كل يوم مين بيعرض الافلام دي بره؟
نعم ما انت مالكش وكالات انباء تع- بتصرف عليها انت ولا متمكن منها اذا ما فيش حاجات من دي بتتذاع اللي بيتذاع فقط هو ما تسمح اسرائيل بنشره في العالم لأنهم باختصار هم آه، اللي بيملكوا الميديا الآن على مستوى العالم نعم دكتور أنتقل أيضا لمجزرة أخرى آه، مجزرة قانا دي يعني من احدث ال- الم- المجازر في 1996 في شهر 4 ودي برضو قرية في آه، آه، جنوب لبنان او قرية في لبنان آه، كانت تحت آه، حماية القوات الدولية قوات فيجي لحفظ السلام كانت هي اللي مسؤولة عن حفظ هذه ال- آه، القرية تمام فطبعا القوات الإسرائيلية وتحت رعاية شمعون بيرز اللي برضه شوف ذكرت اسمه كم مرة رئيس دولة إسرائيل الحالي شمعون بيرز اللي خد جايزة برضه للسلام ويسمى راعي السلام فالقوات الإسرائيلية ضربت هذه القرية كانت بتجرب عندها الصواريخ بتسميها الصواريخ الذكية
مم.
دي القرية دي فيها فلسطينيين يعني زي آه، مخيمات وكانوا عايشين فين؟ كانوا عايشين في مدرسة يعني مأوى تحت حفظ قوات السلام الدولية في مدرسة تم إبادتهم جميعا بهذه الصواريخ الذكية ماذا فعلت الأمم المتحدة؟ السيد كوفي عنان تقريبا كان وقتها لا لا كان بطرس ولا غالي بطرس غالي بطرس غالي حتى أنا أعتقد أن هو في الفترة دي تكلم وقال وحب يظهر بعض التقرير لأن كانت آه، أمريكا آه، يعني كانت ضاغطة أن ت- ت- تستر هذه العملية لكن هو أراد أن يفصح عن بعض هذه الأمور كانت النتيجة الحتمية طبعا آه، أن هو لم يسمح له بالترشح المرة الثانية نعم على أي حال دي طب كانت ممكن ناخد فضيحة ساتر مرة تانية السلام عليكم استاذ عبد الحافظ السلام عليكم استاذ عبد الحافظ.
وعليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا يا فندم أهلا وسهلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
أنا آه، أستأذنكم من قطع الكلام ال- المنسق المرتب ده بعد إذنكم في اتفضل سؤالين يا فندم، اتفضل.
لفضيلة الدكتور جلاء آه، السؤال الأول آه، آه، وهو كان مرت- مرتبط بسؤال كنت سألته من عدة آه، حلقات أو أسابيع أو أشهر وهو التقويم العبري وهل هو يتفق مع التقويم الهجري وذكرت آه، ساعتها آه، على عاشوراء حديث عاشوراء اليوم بسأل على كيبور هل كيبور مرتبط ب 10 رمضان ولا مرتبط بتقويم اخر فتقريبا السؤال هو هو فهل هو تقويمهم يمشي مع مرتبط ب 6 مم.
اكتوبر ولا برمضان ولا بالهجري ولا بالميلادي السؤال تمام الثاني بعد اذن آه، حضراتكم اتفضل آه، آه، سمعت الدكتور جلاء آه، الآن يتحدث عن وجوب آه، القيادة الفلسطينية بين قوسين اللي في رفح اللي في الضفة آه، أنها ت- تقوم بواجبها تجاه رفع القضايا تجاه ما حدث للفلسطينيين نعم، نعم.
طيب لا آه، دكتور جلاء آه، وهو يعلم أكثر مني قطعا بما حدث لأسرى 67 الذين دفنوا أحياء في في صحراء سيناء نعم فما الواجب آه، قبل يعني او الذي الذي يجب ان يقوم به المصريون تجاه هذا ال- الجرم ايضا مم.
وجزاكم الله خيرا طيب.
شكرا جدا أنا على تكلمت الصبر.
شكرا يا أستاذ حافظ أنا تكلمت على ال- الجزء الجزئية الأخيرة آه، وطالبت أكثر من مرة من خلال هذا البرنامج أن يتحرك آه، المسؤولون المصريون ويتم فتح ال- مش هقول الأسرى المفقودين المصريين حتى الآن أصل راح فين؟ لا يعني لا, لا هو اتسلم كقتيل كشهيد ولا هو آه، أسر ولا نعرف مفقود طب قتل إيه- احنا ما احنا سينا كانت تحت ايدينا او تحت ايدينا ومفيش مقابر اكتشفناها يبقى اين ذهبوا هذا السؤال لابد ان يطرح على مستوى دولي وان يطلب من اسرائيل آه، الرد عليه وانا طلبت اكثر من مره يا استاذ عبد الحافظ آه، آه، ما تطلبه انت الان ال- الخاص- التقويم العبري وهل يتفق مع لا لا لا هو لا يتفق هو لا يتفق بس انت النهارده عندك بعد 39 سنه لفت الايام وجه في شهر اكتوبر انها ما جاش في رمضان يعني لازم يا استاذ عبد الحافظ التقويم الميلادي اللي هو يناير فبراير مارس ابريل يختلف عن التقويم الهجري اللي هو تقويمنا الإسلامي يختلف عن التقويم العبري التقويم العبري أولا يعتبرونه يبدأ من بداية الخليقة نعم نعم.
خلق آدم ويحددون لذلك 5000 سنة وده طبعا تهريج وكلام فاضي لأن عمر آدم أقدم بذلك آه، آه، بكثير والح... مش أنا اللي بقول الحفريات العلمية تقول أن آدم يعني يعني آه، يرجع إلى أقدم من ذلك ومع هذا يصرون على أن التقويم العبري اللي هو النهاردة 5000 وشوية هو من بدء الخليقة أي من بدء خلق سيدنا آدم فالتقويم العبراني لا يمشي على الإطلاق أو لا يتفق مع التوقيت العربي الهجري نعم.
ولا يتفق مع التوقيت الميلادي وإنما آه، مع آه، مر الأيام قد قد- يتفق في بعض الأوقات وما اتفقش مع 6 أكتوبر نعم.
ده يوم كيبور كان من كام يوم ما اتفقش بالظبط مع 6 أكتوبر مم.
لكن اتفق ان هو جه في اكتوبر وعاشوراء آه، آه، دي برضو اتكلمت يمكن فيها وتناقشت مع كثير من الزملاء آه، هو تصادف ان كان يوم عاشوراء اللي هو 10 محرم آه، يوم آه، الذي يصومه اليهود وهو يوم كيبور بتداول الأيام بتداول الايام نعم ولكن لا- ليس معنى هذا النهارده 10 محرم يوم كيبور كم من ايام يحتفلون به هذه بيستمروا عده ايام م.
طيب واحنا لسه بقينا باقي ذي القعده وذي الحجه والمحرم يبقى فرقت قد ايه اهو السنه دي بس فرقت شهرين وشويه فاذا التقويمات الثلاثه يا استاذ عبد الحافظ تختلف تماما ولكن هذا لا يمنع ان ال- آه، بعد سنوات طويله يلتقي آه، آه، حدث معين آه، هنا او هنا يلتقي في تاريخ واحد طيب دكتور م- دكتور محمد ارجع مره تاني موضوع قانا وزي ما ذكرت حضرتك الان ان بطرس غالي يعني لمجرد ان هو اراد ان يفصح عن بعض هذه الامور المستوره آه، تم آه، يعني وقوف أما الوقوف امامه بالمرصاد حتى لا ترشح لفتره ثانيه. العجيب ان الامم المتحده زي المعتاد قالت ان في غرامه او في تعويضات هتلزم بها اسرائيل وهي رفضت. لا الاغرب من كده انا شايفه ان عمليه تمت في اثناء مبادره شمعون بيريز بما يسمى بالسوق ال- الشرق اوسطيه نعم فازاي هو بيقول لك بيمد باليمين ويضرب بالشمال بالنسبه لشمعون بيرز نعم هو يعني اولا ما هي هي المساله سهله جدا ان ي- يعلق الحادثه على خطا لشخص ويحاكم ويسجن ويطلع براءه فهو هو المهم بيؤدي اللي هو عايزه هم.
من القتل خلاص لكن من السهل بعد كده ان هو يبرر هذا القتل ما هو بقى قال ده عن طريق الخطا طيب نعم ازاي دي قالوا الصواريخ الذكيه وعملوا عليها دعايه انها تميز كذا من كذا وانها دي سموها ذكيه انها تصيب ال- الهدف بدقه طب هل كان الهدف المحدد هو قتل ابرياء في مدرسه في مأوى فاذا لا وحتى هم بيقولوا عن طريق الخطا وشون بريز نفسه لما تكلم عن المجزره دي بعد فترات من الزمن وقال ان احنا عملناها علشان خاطر للحد من تاكل هيبه الجيش يا الاسرائيلي استاذ أح- انت لو طلبت او لو ما عاملت اسرائيل بنفس المبدا وهو طلب تعويضات نتيجه المذابح ده اسرائيل هتفلس مم.
يعني انت النهارده اسرائيل بتدفع المانيا لغايه النهارده تعويضات عن اليهود اللي اتقتلوا في المانيا امريكا تسد تخيل انت النهارده بقى لو طالبت بتعويضات عن الفلسطينيين وعن المصريين اللي قتلوا في بحر البقر وفي ابو جعبل وفي وعن الشيخ ياسين وفلان وفلان كل كده اسرائيل هتفلس لو دفعت تعويضات لكل هؤلاء الضحايا نعم فاذا وحتى لو طالبت اولا مش هتدفع تمام انا اقول لك حق- يعني ده, ده شيء مستبعد تماما ان تستجيب او ان تلزم من قبل العالم او امم متحده وغير متحده بان تدفع تعويضات لايا كان معايا ام محمد السلام عليكم ام محمد آه، السلام عليكم عليكم السلام.
ورحمه الله وبركاته ايوه عايزه اكلم الدكتور محمد من فضلك اتفضلي طب ما حضرتك اتفضلي آه، ايوه دكتور محمد زي حضرتك الله يسلمك آه، انا مش حضرتك كنا- كنت النهارده في قناه البلد نعم، صوت البلد نعم.
تمام.
نعم نعم تمام.
ايوه
ايوه بس انا يعني ايه اللي حضرتك انا زعلت من حضرتك انا بحترم حضرتك جدا بس زعلت من حضرتك ان انت عم يعني ايه هو الموقف بتاع آه، آه، دكتور مرسي ما عجبش حضرتك في ايه يعني الحقيقة لا تزعل ولا كل مقام مقال وتكلمنا في وقتها وفي حينها والحقيقة لا تزعل بالعكس آه، آه، أقسم لك يا أخت محمد أنني آه، أحب آه، الرجل وأنني أعطيته صوتي لكن الحب لا يعني أننا عندما يعني يظهر شيء من باب النصيحة ومن هنا وأنا وجهت النصيحة مرة واثنين وثلاثة فالنصيحة لا تعني إن أنا آه، آه، يعني ضده أو بالعكس ضده ليه ده أنا بقول لك أنا انتخبته أنا انتخبته وحريص علينا وكيل وحريص و- ومتفائل بكثير من ال- يعني من الاشياء اللي بيعملها لكن حتى تكتمل صوره يا ام محمد اتمنى ان يهتم ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- الطاقم الموجود حوله بما يوجه له من نصائح وما يوجه له من لان الراجل ده من عامه الشعب وبقى رئيس جمهوريه يعني الطريق لنجاح دكتور فليس محمد بالضروره ان يلم بكل شيء خطوة لكن بخطوة.
ده واجب المحيطين به تمام ان يبلغوه فهو يعني اتمنى له التوفيق يعني وانا مستعد انا وغيري مستعدون جميعا لان نقف معه ونؤيده ونحقق اي شيء يطلب منا لصالح انجاح مشروعه والنهوض بالبلد الى ما يريد طيب دكتور محمد ارجع مره ثانيه موضوع الحلقه ونتكلم بس احنا عاوزين نترك موضوع المجاز اللي احنا باقي معاه تقريبا خمس دقائق آه.
فتعليق سريع جدا على بعض ال هسميها برضو مجزره او اسمه اسميه اغتيال سياسي زي مثلا مقتل الشيخ احمد ياسين تقول فيه ده اقل عن واسوا من المجزره نعم الجماعية بس المجزرة الجماعية ممكن توجد لها مبرر مثلا تمام تقول والله ده في ناس اعتدت علينا ده في كذا إنما تقتل رجل قعيد علشان فكره يعني هو كان يحرك صح صحيح هو كان صحيح.
يحرك بالفكر نعم فانت تغتال رجل قعيد ده بتحدث في يعني هقول لك ايه وريني اجرام حدث في العالم لا التتار عملوا كده ولا الصليبيين عملوا كده ولا بقول لك يعني انا لا لا- يعني لو جبت حيوان واطلقته على شيخ ياسين شيخ تمام مش هي مش- مش هيروح ياكله ليه؟ هيلاقي مفيش حركه الحيوان هيهجم على مين؟ على اللي بيتحرك واخد بالك على اساس ان يخ- ي- يعتقد ان هيضربه فيجري عليه انما ده رجل قعيد لا يتحرك ويقتل ويقتل بهذا ال ال ال الاسلوب ده يعني طب جميع ما ذكر في تاريخ بني اسرائيل يعني ما حصلش في تاريخ بني اسرائيل في العهد القديم بعض آه، امور اغتيالات كانت- فرديه نعم اغتيالات فرديه بينهم لحد وبين بعض معاق لا او بس لحد اطلاقا مقيد اطلاقا انا اتكلم عن ال- الوثائق اللي عندي اللي هي ال- اسفار العهد القديم هم.
قتل واحد مص- مصاب جريح نعم يجهز عليه لكن قتل واحد تماما لا يتحرك تماما خايف من ايه بيصنع سلاح ضرب طلقة لا طيب لكن- حضرتك يعني على الكلام ده ممكن تجد له مبرر في قتل الرنتيسي اهو بيتحرك ما هو ال- احنا اتكلمت الاول ذكرت الرنتيسي برضه تحركاته كانت ايه الرنتيسي كا- كان رجلا ايضا في- داخل في الزمرة السياسية وليس العسكرية لم نعم.
يكن قائد عسكري هم.
الرنديسي لم يكن قائد عسكري رحمة الله عليه وإنما راجل يعني في في إطار تنظيمي
لا ده تنظيمي بيرج اسرائيل ما هو أنت النهاردة بتقت- بتقتله ليه؟ واخد بالك؟ أنت بت- ل- قائد لو, تنظيم لو لقائد قتلت حماس.
واحد رفع السلاح عليك لك مبرر واخد بالك؟
يعني حضرتك يعني يعني النهارده تيجي دعني اسم- أتكلم ت- بلسان المشرك.
تقتل محمد جلاء ليه؟ لأنه بيكتب
لا بس طب ما تكتب ضدي.
الامر هنا مختلف دكتور يعني ما أنتوا تكتب عندك- ضدي.
دكتور الرنتيسي كان قائد لحركه حماس في هذا الوقت حتى من بعدها تقريبا هم اخفوا ال- النهارده ال- الحركة ال- أصبح سلمي.
السيد خالد مشعل أو السيد آه، إسماعيل هنية نعم انا ما سمعتش لغايه دلوقتي ان ده رفعوا سلاح على اسرائيل فتيجي انت النهارده تقتلهم لا لا لا مش بالضروره دكتور محمد اكون يعني دكتور الرنتيسي يكون هو يعني بيحمل السلاح لا هو القصه كلها عندهم هو محرك لجماعه بتهدد امن اسرائيل انا بقول لك مش مساله المبرر المبرر الاغتيال كله واخد بالك هي تبرر له بكذا نعم طب لماذا عندما يقتل جندي اسرائيلي الدنيا ب- بت- بتتقلب كلها لا انا ازيلك سؤال لماذا قتل ياسر عرفات مع انه كان صفقه رابحه في هذا الوقت احنا هنتكلمنا والناس بتزعل يا استاذ احنا هنتكلمنا والناس بتزعل واخوه فلسطين بيتصلوا بيزعلوا ويقولوا احنا بنك- احنا لا نكره احد مم.
أنا عندي فلسطين أبقى وأهم عندي من ياسر عرفات من أحمد غالي من محمد جلال من كذا فأنا كراجل يعني مهتم بالقضية بت- بتطرح أمامي علامات الإسلام عايز إجابة عايز إجابة إسرائيل لم تقتل ياسر عرفات مباشرة لا أتريد عن طريق المخلصين به ليه في مصالح زي ما عملت في يعني أصبح بالنسبة لهم كارت محروق لا زي ما حصل في صبر وشتيم هل إسرائيل اللي قتلت إسرائيل ما قتلتش إنما مهدت لقتل الفلسطينيين في المجزرة فبالتالي هو اللي حصل مع ياسر عرفات مهدت لقتله عن طريق المخاصمين بيه والخونة في كل مكان وزمان موجودين من المسلمين موجودين من غير المسلمين موجودين من المصريين موجودين من غير المصريين موجودين الخونة موجودين إذا يعني آه، لابد بقى نفتح وندور نبحث عشان نعرف الله يا أخي طهر نفسك طهر صفوفك من الخونة اللي ما زالوا عايشين وما زالوا بيرتاحوا في الملايين اللي كسبوها من وراء القضية الفلسطينية عايز أعرف أنا مين اللي تعاون مع إسرائيل في قتل ياسر عرفات أنا كمواطن بقول لك مهتم فيعني فلابد أن يحقق في هذا دكتور محمد خلينا أختم الحلقة بسؤال هذه المجازر إلى متى ستستمر إيه، وهل يوما ما ستتوقف لن تتوقف كما ذكرت لك لعدة أسباب السبب الرئيس هو أنها تراث وثقافة ترجع إلى مئات وآلاف السنين تراث آه وليس من السهل تغييرها مم.
وليس من السهل تغييرها آه لن تتوقف أيضا لأنه لا يوجد عقاب ليها ولا يوجد رد فعل ليها نعم يعني ماذا فعلنا ماذا فعل ال- الأخوة في الصين لما قتل آه، استشهد آه، الشيخ ياسين أو رمتيسي سنرد رد يزلزل كيان العدو اه الإسرائيلي والله يحزن هذا الأمر ولم يحدث رد ولم بعدها يحدث شيء لا هنروح بعيد مع عندها تركيا في أحداث أعداء تركيا آه، أسطورة سوريا سورية.
لما ضربوا لها ال- المكان اللي اشتبهوا إن فيه آثار لا نووية خلينا من سوريا خلينا من آه، الأردن خلينا- نا- نحتفظ بحق الرد في لا، وقت لا، المنافس أصل هنا- أنا عايز أعرف أنت الو- لا، الوقت دكتور المناسب محمد يا الأمر ربما يكون في شيء من الاحتكاك عشان الجولان وشيء من هذا هل القبيل ردت مصر على بحر البقر مدرسة الأطفال التي قصرت لإسرائيل لا كان في احتلال هل ردت على فين مصر بحر البقر في الشرقية لا كان في الوقت كان في احتلال على مصر لكن انا بسال في موضوع تركيا تحديدا في اسطول الحريه قامت الدنيا وما عادتش اما اعتذرتش اسرائيل انا هعمل يعني هو وأسوي.
الاعتذار اللي هيرجع لك ال- ال- ال- ال- القتلى ال- ال- الذي قتلته إسرائيل لا ده بعدها الرد- بس كانت في بعض الرد- المناورات شوف، المشتركه يا أخي العسكريه بين اسرائيل في مثل وتركيا آه، آه، يعني مثل بالانجليزي موجود وبالعربي موجود لا يفل الحديد الا الحديد مم.
انا معلش انا مش يعني مش قوي ب- ابو اسماعيل لكن انا اعرف العنف هذا العنف الاسرائيلي لا يواجه الا بمثله والع... ده التوراه اللي بتقول كده العين بالعين والسن بالسن اعملهم بنفس التوراه يا استاذ أحمد. انا مطبق لهم دينهم نعم انت قتلت عندي مدرسه نسبتها انسب لك مدرسه
لكن لما نكون في الوقت اللي نقدر نقدر نرد فيه وما تزعليش مني يا ام محمد انا والله آه، آه، حرصي على بلدي اكثر من حرصي على الاشخاص ويعني اتمنى ان شاء الله آه، ان يوفق القائمون على آه، امر البلد يا رب فيما يا فيه رب.
خير البلاد آه، يا رب العالمين يا رب ده كان لقائنا عن دير ياسين ومجزرة كفر قاسم ومجزرة قبية وصبرة وشتيلة وقانا وبعض الاغتيالات الفردية للشيخ أحمد ياسين عليه رحمة الله ياسر عرفات آه، عبد العزيز الرنتيسي وغيرهم من القيادات آه، اللي آه، يعني يعني أفضوا إلى ما قدموا آه، وأسأل الله تعالى أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يعدل حال الأمة لترفع راية الإسلام لتكون خفاقة عالية الحلقة بقى الجاية مع دكتور محمد هندخل جوه الكيان الإسرائيلي عاوزين ندخل جوه دولة إسرائيل يا ترى إيه وضعهم من الداخل شكل الأحزاب الانتخابات وضع البلد من الداخل إيه وإيه ترتيبها وبعض الأمور اللي أعتقد تهم كتير جدا من الباحثين عن هذا الأمر أنا بشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الدكتور محمد جلاء إدريس الخبير بالشؤون الإسرائيلية شكرا شكرا يا دكتور شكرا لك
والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة إلى اللقاء سلام عليكم
لمواقف التاريخ